بسم الله والابن والروح القدس لا اله الا امين في البدايه بنرحب بيكم ونتمنى لكم يعني ايام حلوه روحيا وفسحه حلوه ان شاء الله وبنشكر ابونا ميخائيل مش كده وابونا داود على دعوتهم وعلى محبتهم ان هم دايما يعني بناخد بركه وجودهم معانا النهارده بنعمه ربنا نتكلم على موضوع هو صفه من صفات الله يعني يمكن ناس كتير ما فكرتش فيها نتكلم على اتضاع الله اتضاع الله يعني ممكن احنا لو مسكنا سيره اي قديس هنجيب منها مواقف كتيره قوي تبين الاتضاع سهل قوي لكن احنا النهارده هنتكلم مش على اتضاع القديسين على اتضاع الله نفسه يعني الله اللي هو كلي العظمة وكلي المجد وكلي الكرامة والذي يحق له السجود والعبادة الخالق يعني كل الصفات اللي احنا بنقولها هو كائن متضع جدا جدا ولما يعني نتأمل في النقطة دي احنا هننحصر حتى في تأملات بسيطة بس في علاقته بالخليقة مش في كل الحاجات التانية التأمل ده بيريحنا إن إحنا مش بنتعامل مع إله جبار مخيف بيشجعنا إن إحنا نتشبه بيه المفروض إحنا مخلوقين على صورة الله ومثاله يعني المفروض إحنا بنبص له كنموذج وإحنا طبعا كلنا مدعوين إن إحنا نتشبه بصفات الله على قدر بشريتنا يعني مش هنوصل لكمال كمال هذه الصفات لكن إحنا بنشوف محبة الله اتضاع الله عطف الله حنان الله حكمة الله علم الله وبنحاول نتشبه بيه اه هنتكلم عن نقطتين ثلاثة هم نقط تأملية بسيطة ومنها برضو ناخد يعني حس ازاي احنا نتأمل في ربنا يعني زي ما دايما انا بقول احنا بينقصنا روح التأمل وروح العمق وروح التفرغ في علاقتنا مع ربنا يعني احنا حاطين ربنا ضمن حاجات كتيرة في حياتنا والدور بتاعه مش عارفين نمرة واحد نمرة اتنين نمرة خمسة نمرة عشرة كل واحد وحسب شطارته فعايزين بس نتدرب ازاي يعني عشان مرة واحد سألني قال لي هم الملائكة اللي قاعدين في السماء دول مش بيزهقوا من ربنا قلت له ما بيزهقوش هم مخلوقين قبل البشر ليهم بداية في الخلقة لكن ما لهمش نهاية وكل عملهم انهم موجودين في حضرة الله الوقت كله بيسبحوا ربنا ما بيزهقوش ليه ما بيزهقوش عشان بيتأملوا في ربنا والتأمل في ربنا ملهوش نهاية لأن جمال الله بلا نهاية ومحبة الله بلا نهاية وعطاء الله بلا نهاية فهيقعدوا يتأملوا فيه كده إلى بلا نهاية فإحنا لما نتأمل يعني في ثلاث أربع نقط ده اجتهاد بسيط جدا أول نقطة بتعكس اتضاع الله العجيب جدا وهناخد نقطة نقطة ونطبقها علينا أن الله من اتضاعه لم يشأ أن يبقى وحده ربنا ملهوش بداية وملهوش نهاية موجود أزلي أبدي ملوش بلا بداية ولا نهاية وكامل في ذاته وكامل في صفاته وكامل في جوهره يعني مش محتاج أي حاجة خارجية تزيده مجد أو كرامة وإلا كان يبقى الله ناقص يبقى مش إله لكن جه في وقت من الأوقات ما نقدرش نقول امتى بالظبط قرر طبعا ربنا ما فيش حاجه بتجد عليه قرر انه ينفذ الفكره اللي كانت عنده ان هو يخلق مخلوقات تتمتع بمجده وتتمتع بمحبته وتسعد بالوجود في حضرته وما كانش يعني متقوقع حوالين نفسه لا ما لقاش فيه غضاضة ان هو يخلق مخلوقات وينشغل بيهم وعارف كان مسبقا انه هيتعب من اجلهم وان هيبذل من اجلهم وانه هيموت لاجلهم كل ده ما كانش يعني سبب ان هو ما يخلقش لكن هو من محبته من اتضاعه ذهنه كان في الاخر ده اللي عايزين نوصل له ان من علامات الانسان المتضع انه ينشغل بالاخر ومن علامات الانسان المتكبر ان هو يتقوقع حوالين ذاته الانسان المتكبر ما يقدرش يفكر في حد غيره يفكر في نفسه بس انا اخد ايه انا ازيد ازاي انا اكبر ازاي انا اقتني ازاي انا ازداد سلطه ازاي انا ازداد غنى ازاي ذهنه كله المملكه بتاعته هو نفسه الملكوت بتاعه هو ذاته الاله بتاعه هو ذاته لو قلنا له انت قد ايه بتفكر في الاخر يقول لك أنا ماليش دعوه بالاخر مين الاخر ده انا مالي وماله انا هنشغل بيه ليه ما كل واحد في همه لكن من علامات الانسان المتضع ان هو يبص لغيره ان هو يفكر يسعد غيره ده اللي عمله ربنا في الخلقه ان هو يسعى ان هو يخدم الاخرين وحتى لو هو عارف ان الخدمه دي هتكلفه تعب يقولوا ماله ما دام انا بحبهم انا ليه ما ساعدهمش وليه ما اقفش جنبهم حتى لو ده هيكلفني تعب الله ما اتقوقعش حوالين نفسه رغم كماله رغم ان هو كامل وكان ممكن يبقى وحده هو كامل في ذاته مش عايز حد لا يسجد له ولا يعبده ولا يمجده مش محتاج حاجة لكن من فيض حبه واتضاعه رضي ان هو يخلق في الاول الملائكة وبعدين يخلق الانسان وان هو يدخل في معاملة مع الانسان ويبتدي هو يفكر ازاي يسعد الانسان وازاي يخلي هذا الانسان في مستوى حلو وازاي يخليه انسان فرحان وسعيد بعشرته يعني النقطة الأولى في اتضاع الله أن الله لم يشأ أن يبقى وحده هنا ناخد درس وكل واحد يحط قدامه هذا السؤال أنا قد إيه مشغول بالآخرين وقد إيه مشغول بنفسي إذا لقيت كفة نفسك هي اللي غالبة وأفكارك وهمومك دايما بتدور حوالين نفسك وصحتك وأكلك وشربك وظروفك وفلوسك و... ومجدك وكده أهو لا اعرف إنك أنت لا تشابه الله في النقطة دي لكن إذا أنت فعلا وأنت قاعد مش مشغول بذاتك همك الأول مش أنت همك الأول مش أنت لا همك الأول الآخرين دول أعمل معاهم إيه وبتفكر فيهم ومشغول بيهم وبتدبر وبتخطط وبتفتي وبتروح وبتجرب وبتشوف ايه امكانياتك ايه الوزنات اللي ربنا اداها لك اللي ممكن تخدم بيها الاخرين دي علامه حلوه من علامات الاتضاع ودي بنتعلمها من ربنا ان ربنا كان كائن لوحده وكامل في نفسه لكن فكر ان هو ازاي يخدم الاخرين وازاي يسعد الاخرين رغم عدم احتياجه لهذا الاخر والنقطة الثانية قريبة من دي انه لما خلق هذا الاخر خلقه في اسمى درجة ممكنة الانسان المتضع يفرح ان اللي قدامه يكون في مرتبة كويسة وهو ممكن يساعده حتى يساعده ان هو يبقى احسن منه ما عندوش مانع دي ما تزعلش الانسان المتضع لكن الانسان المتكبر ما يسمحش اطلاقا ان حد يوصل لمرتبته ولو لقى حد كده بيكبر قدامه وقرب يوصل له يمتلئ بالحقد ويمتلئ بالغيظ مش عايز حد يسويه مش عايز حد يشترك في المجد بتاعه او في الصيت بتاعه او في الصنعه بتاعته او في المهنه بتاعته لكن الانسان المتضع ربنا لما خلق الانسان والملائكه ما خلقهمش كائنات دنيئه منحطه كان ممكن ربنا يخلقهم ولا محدش يشترك في المجد بتاعي اخلق كده كائنات بلا حول ولا قوه حاجات كده ضعيفه يعني ما ملهاش مجد لا خلق الملائكه في احسن صوره ممكنه ارواح طاهره قديسه مريده عندها حريه اراده وخفيفه جدا وباره جدا ومسبحه ويعني شوف احنا كنا بنقول نفسنا نبقى زي الملائكه ولما خلق الانسان خلقه على اسمى صوره ممكنه خلقه على ايه صورته ومثاله طب في ايه احسن من كده يعني انا بسال بقول ايه كان ممكن ربنا يخلق عليه الملائكه او البشر احسن من اللي هو عمله مفيش انا انا حسب ذهني مش لاقي صوره اروع من كده برضو من صفات الاتضاع ان اللي يعمل حاجه او يقدم حاجه او يتعامل مع الاخر يحب ان هو يكون عظيم جدا وسامي جدا وده ما يضايقهوش في حاجه ربنا ما خافش على مجده مننا ما قالش احسن لو خلقت الملائكه ارواح قديسه وطاهره وباره او البشر على صورتي ومثالي ما شعرش ان ده ينقص من مجده شيء او ما شعرش ان دي حاجه تضايقه بالعكس كان فخور بهذه الخلقه وخلقها على احسن حاجه ممكنه أه ورغم ان ربنا لما خلق الانسان والملائكة أعطاهم حرية إرادة كان الله يعلم مسبقا أن في مجموعة من الملائكة هتستخدم هذه الحرية استخدام غلط اللي هم الشياطين وأن الإنسان هيستخدم إرادته ما هو ما دام حرية إرادة يعني حرية يعني ممكن أمشي يمين أو شمال يعني ممكن أعمل الصح أو أعمل الغلط ربنا كان عارف كده مسبقا وبرغم هذا خلق الانسان حر ومريد احتراما ليه وسموا ليه يعني عايز يقول انا خلقتكم في حاله كبيره قوي واديتكم ميزه كبيره قوي ان تكونوا كائنات حره رغم ان انا عارف ان البعض منكم هيستخدم الحريه غلط لكن برضه انا ما احرمش اللي هيستخدمها صح قدام اللي هيستخدمها غلط في ناس هيستخدموا الحريه صح ويتمتعوا بمجدي فليه انا احرمهم من هذه الحريه وخلق هذه الكائنات على مستوى كبير جدا يبقى برضه من صفات الانسان المتواضع احنا بنطبق بنتعلم من ربنا ان انا ما ازعلش لما اشوف واحد قدامي بيكبر ربنا ما زعلش لما احنا كبرنا وما زعلش لما خلق الكائنات دي في مستوى روحي عالي جدا جدا ما كانش دي حاجه تضايقه آه، الانسان المتواضع يح- يساعد اللي قدامه ان يزيد ويساعد اللي قدامه ان يكبر ويفرح بان اللي قدامه يقرب لربنا حتى لو آه، تعداه يعني حتى لو وصل لمرتبه احسن منه ما عندوش مانع ويساعد الناس دي من صفات الانسان المتضع آه، نقطة كمان في اتضاع الله العجيب جدا أن الله في اتضاعه يميل دائما إلى الغفران ودي يعني محك كبير قوي آه، حتة إن الواحد يغفر للآخرين ده محك كبير قوي للاتضاع بتاعه آه، الله دايما بيميل إنه يغفر وإنه يصفح وإنه ينسى وإنه يتنازل وإنه يتغاضى وإنه يطبطب ويبقى فرحان جدا يعني زي ما بيقولوا كده التعبير اللي دايما بيقولوه في الاديره الله يتحايل على خلاص الانسان زي الاب مع ابنه يتحايل عليه يجي يمين يجي له شمال يجي شمال يجي له يمين يحاول كل همه ازاي الانسان ده يخلص يريد الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون ما عندوش روح الحقد ما عندوش روح الضغينه مش بيستضلنا الاخطاء يقول اه فلان غلط لما يبقى انتقم منه لا يميل الى الانتقام ولا يميل ان هو يفرض سطوته او يعني يمارس جبروته رغم ان الله كامل ومنزه عن كل خطأ الانسان المتضع يميل الى الغفران الانسان المتضع سهل قوي ان هو يغفر ويصفح اول ما ي- يلاقي بادره من الانسان اللي اساء له بادره صغيره بس كده خطوه صغيره هو يكمل له الباقي زي مين زي الابن الضال الابن الضال يعني فكر يرجع لابوه ويا دوب خد خطوه بس ويقول كده الكتاب المقدس لما ابوه شافه جاي من بعيد هو الاب اللي جري وخده في احضانه يعني اول ما شاف الابن بس خد كام خطوه كده وبدا يحط رجله على طرق طريق الرجوع ليه والتوبه الاب كمل كل حاجه خده في احضانه وهو اللي غسل له هدومه وهو اللي لبسه الحذاء الجديد وهو اللي رجع له الخاتم اللي سابه يوم ما ترك البيت خاتم البنوه وهو اللي ذبح له العجل المسمن وهو اللي عمل له الحفله هو اللي احتفى بيه ده كل ده قام بيه الاب لما لقى بس الابن عمل بادره ان هو يصطلح مع ابيه فربنا دايما يعني فكره وذهنه آه، ان احنا نصطلح معاه مش ان هو يعمل خصومه معانا لا يعمل معانا صلح والله في اتضاعه هو اللي خطط لهذه المصالحه ما قالش لما هم اللي اخطاوا فيا لما هم بقى يشوفوا سكتهم ليا ويجي يعتذروا لي أبقى هو اللي خطط وهو اللي دبر للصلح وهو اللي نفذ خطة المصالحة وهو اللي عمل كل حاجة بس احنا كان مفروض علينا احنا نبدي ولو خطوة أولى ان احنا عايزين نرجع ليك يا رب الإنسان يعني أول ما بيقدم بادرة توبة ايه ربنا بيعمل له ايه بيشترط عليه ايه بي يعني بيخسره ايه بيكلفه ايه الاعتراف والتوبة و- و- والمناولة آه، بتتعبنا في ايه ايه تكاليفها ايه صعوبتها ايه خسارتها ولا حاجة يعني الله بنصطلح معاه بسهولة وهو اللي بيدفع الثمن في الآخر اوعى تفتكروا انكم انتوا بالمصالحة او بالاعتراف او بالتوبة ننال الغفران الغفران لا يتم الا بدم المسيح لكن ما هناخدش استحقاقات هذا الدم الا لما انا اقدم نفسي بالتوبة لكن في الاخر اللي بيغفر هو دم المسيح ابنه يعني هو اللي بيه هو اللي بيغرم الغرامة وهو اللي بيدفع الفدية والثمن ما هي فدية يبقى لازم واحد يموت قصاد واحد ما ينفعش كده انت غلطت فيا اقول لك خلاص كأن ما حصلش حاجة وننسى الموضوع دي ما تبقاش فدية فدية اقول لك لا انت عليك غرامة بس انا اللي هدفع لك الغرامة بتاعتك كده يبقى في فداء فعلا ان واحد يموت مكان واحد فالله هو اللي خطط للمصالحة والله دايما يميل للغفران يبقى من سمات الانسان المتضع ان هو يميل الى المغفره وان هو يفرح برجوع الطرف الاخر وان هو يساعد الضعيف ان هو يصطلح معاه مش عيب اطلاقا ان واحد يكون ضعيف وغلط فيا وهو يمكن من ضعفه او من خوفه او من خجله مش قادر ياخد الخطوه الاولى انا اخد الخطوه الاولى ربنا عمل معانا كده احنا بنتعلم من ربنا تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب كان ممكن ربنا يقعد في السماء يطرد ادم وحواء ويقول ايه اللي هيرجع لي فيهم تايب ومناخيره في الارض ابقى افكر ارضى عنه ولا لا ما قالش كده ده هو قبل ما يطرده ذهنه مشغول اعمل ايه في ابني الضال الابن ده العاقل اللي هو كسر الوصيه وحق عليه الموت انا اعمل معاه ايه احييه تاني ازاي اصالحه تاني ازاي اطبطب عليه تاني ازاي ارجعه تاني مشغول بينا ومشغول بالمصالحه معانا مش مشغول بالانتقام مش قاعد بقى يدبر ازاي انتقم منهم او ازاي اخد حقي من علامات الانسان المتكبر انه صعب جدا ان يصفح لو غلطت فيه تبقى مشكله كبيره قوي قوي مهما ترجع له تعمل حتى لو سامحك يحسسك ان هو بيتعطف عليك وان هو بيتصدق عليك بهذه المسامحه لكن قلبه من جوه مقفول على الحقد ومقفول على الغلطه اللي انت عملتها في اي مره جايه يفتكرها لك يقول لك انت نسيت عملت فيها قبل كده ايه وانت هتكرر الغلط تاني ما نسيش من جواه لكن في آية حلوة بتقول إيه وأنا أنسى خطاياكم المسيح ربنا بينسى بينسى يعني مش هينسى يعني يفقد الذاكرة لكن كأنه ما حصلش ده تعبير حلو يقولوا الإنسان بالتوبة كأن الخطية ما حصلتش بل بالعكس الإنسان بالتوبة يستطيع أن أنه يرجع لقامة أفضل من اللي كان فيها قبل الخطية دي من بركات التوبة الابن اللي كان في البيت لما كانوا الاخين قاعدين جوه البيت كان الابن ايه انسان عادي زي اخوه بياكل عادي وبيشرب عادي وبيمارس حياته عاديه كابن لصاحب البيت لكن بعد ما غلط ورجع حصل ايه كرامه اكبر مش ابوه رجعه قال له طب بص انا هرجعك زي زمان بالظبط او ارجعك اقل شويه بس ما تفتحش بقك بقى خلاص انت يعني حط وشك في الارض لا ده احتفى بيه وعمل له حفله وكرمه وراح عامل يعني ايه هيصه جامده ولما جه اخوه لقى في احتفال غريب وفي بهجه وفي كده يعني البيت كله فرحان بهذا الابن الضال يبقى الانسان بالتوبه يرجع الى مرتبه افضل من اللي كان فيها قبل الخطيه الانسان المتكبر قلنا لا يستطيع ان يغفر ويميل الى الانتقام ويميل الى الحقد ويخزن الاساءه ويخزن الحقد بتاعه ويتمنى فرصه ان هو ينتقم من الاخر وبرضه من علاماته في الحته دي انه ممكن يشمت وممكن يحسد ولو سمع ان عدوه ده او اللي غلط فيه حصلت له حاجه كارثه يلاقي كده قلبه من جوه بيزقطط وفي حاجه فرح من داخله حتى لو ما ابداش لكن الانسان المتضع يتالم مع الاخرين وهو اللي يبادر بالمصالحه القوي اللي مد ايده للضعيف يجوز اللي قدامي ضعيف مش قادر أنا أساعده وأمهد له طريق المصالحة نقطة تانية احنا قلنا دلوقتي ثلاث نقط في اتضاع الله أن الله لم يشأ أن يبقى وحده وأن الله عندما خلق خلق المخلوقات على أسمى درجة ممكنة وكان فرحان بكده مش خايف على مجده وأن الله في اتضاعه يميل إلى الغفران وليس إلى الانتقام نقطة تانية نخلي بالنا منها الله في اتضاعه الغريب جدا استطاع ان يتعامل مع الانسان شوفوا احنا بشر فينا درجات اه في العلم وفي الماده وفي المال وفي المستوى الاجتماعي وفي المستوى الروحي في كل حاجه مرات بنجد صعوبه ان الكبير يتعامل مع الصغير ان كان بفارق السن او بفارق الدرجه العلميه او بفارق الناحيه الاجتماعيه ما نقدرش ننزل لفكرهم وما نقدرش انا بت... انا يعني اندهشت من النقطه دي لما جت على دماغي كده قلت ازاي ربنا بيتعامل معانا هو ايه واحنا ايه طيب يعني لما نقرا عن السيد المسيح انه كان محبا للعشارين والخطاه الخطاه يعني ايه يعني ناس وحشين ناس مجرمين ناس اشرار طب لما هو يخش بيت الخطاه وبيت العشارين ويقعد ياكل انا متخيل كده المسيح وجنبه واحد خاطي مجرم حرامي قتل قتل اي حاجه اي صفه خاطي وخلاص وحش او ست وحشه ازاي المسيح بيتعامل مع هذا الانسان ازاي الله الكلي العلم والكلي القداسة والكلي الحكمة يعني حكمته ملهاش نهاية ربنا وعلمه ملوش نهاية وقداسته ملهاش نهاية ازاي بيتعامل معايا ازاي قدر يخش معايا في معاملة وازاي قدر يذلل الصعاب والفرق اللي بينه وبينه وشجعني ان انا اكلمه ببساطة الله في اتضاعه جعل المعاملة معه سهلة جدا انت تقدر تكلم ربنا في اي وضع عايز تكلمه في الشارع كلمه ربنا ما عندوش مانع ما عندوش مواعيد عايز تكلمه حتى في مكان الخطية كلمه ربنا هيسمعك تكلمه في البيت كلمه وانت ماشي كلمه وانت قاعد كلمه اصرخ من قلبك في اي لحظة الله يسمعك في ايه اسهل من كده يعني ربنا جعل المعاملة معه سهلة جدا تقدر تفتح الانجيل وتقرا ايه الصعوبة اقف في اي وقت تكلم ربنا هيستجيب لك لكن ممكن انت عشان توصل لانسان كبير تجد صعوبات وتجد يعني عوائق وتجد حاجات كتيرة قوي وعين تجد انه هذا الانسان مش قادر يتفاهم معاك ومش قادر ينزل لمستواك انا افتكر في مرة الكلام ده من بدري قوي يعني من حوالي 28 سنة كده كنا في بيت الشمامسة القبط في الجيزة ودايما في اول السنة كنا بنعمل مؤتمر زي ما انتوا بتعملوا كده مدة 3 4 ايام وبنجيب وعاظ فكان في مرة سنة من السنين آه، في واعظ مدعو انه يدينا كلمة هذا الواعظ راجل معاه دكتوراه في اللاهوت من بلاد بره خلاص آه، احنا كنا حوالي مثلا 100 شاب كده قاعدين هو بدأ المحاضرة بتاعته ازاي شوف انا الجملة دي علقة في ذهني لان هي جارحة جدا هو بص كده قال بصوا يا جماعة انا هتكلم مش عارف الموضوع ايه انا نسيت الموضوع مش مهم آه، لكن لو ثلاثة بس منكم فهموا اللي انا هقوله كفاية قوي شوفوا الب... يعني طب انت يعني انت حكمت مسبقا فخلاص احنا طبعا انا يعني شوف انا فاكر الجمله يعني شوف اكتر من 28 سنه لان جمله مش لطيفه من واعظ يقولها طب انت مش هتقدر تكلمنا بمستوانا احنا طلبه جامعيين صدقوني قال لو ثلاثه بس فهموا الكلام اللي انا هقوله انا هبقى مبسوط جدا انا مش متوقع اكتر من ثلاثه احنا كنا حوالي 100 100 وشويه بقى دخل بقى في مواضيع وكتب وحاجات بالاجنبي وحاجات بالانجليزي وصور وفعلا فعلا ما فهمناش حاجه يعني بس انا عايز اقول ان هو مش قادر يعني هو حاطط مش قادر ينزل طب انا بفكر ازاي ربنا بيتعامل معانا ازاي ربنا بيوعظني وازاي ربنا بيتعامل مع الطفل الصغير بعقليته اللي قد كده وازاي ربنا بيتعامل مع الجاهل وازاي ربنا بيتعامل مع الامي وازاي ربنا بيتعامل مع الفقير وازاي ربنا بيتعامل مع المجرم والخاطئ كان محبا للعشارين والخطاه مزاجه في العشارين الخطاه الناس المنبوذين والطبقات المكروهة اللي محدش كان بيلمسها يحب يقعد وسطهم طب بيتكلم معاهم ازاي نزل لمستواهم ازاي بيخش معاهم في معاملة وفي عشرة وفي أخذ وعطى ازاي وهو إله الآلهة المسجود من الم- من الملائكة والطغمات السمائية في ايه اتضاع- اتضاع أكتر من كده يبقى من صفات الإنسان المتضع إن هو يعرف يتعامل مع كل الناس يتعامل مع الفقير ومع الغلبان ومع ال- الأمي ومع ال- أخوة المسيح ومع كل الطبقات وبالأخص ودي أصعب طبقة في التعامل الخطاة الخطاة يعني دايما بقول لو تسألوا الآباء الكهنة والخدام آه، سهل يتعاملوا مع إخوة المسيح وسهل يتعاملوا مع بتوع محو الأمية وسهل يتعاملوا مع أي طبقات بسيطة أو فقيرة أو ما عندهاش علم لكن التعامل مع الخطاة الأشرار ده صعب جدا صعب جدا في ناس اه في ناس في ناس خطاة في ناس مجرمين عشان اتعامل معاهم ونكسبهم للمسيح ونبقى اصدقاء واتواصل معاهم وابقى حبيب ليهم وهم يحبوني دي عمليه غايه في الصعوبه ازاي ربنا وصل لكده احنا ايه اللي جبنا لربنا ايه الفرق اللي بيننا وبينه حاجه حاجه ما نقدرش نخيلها طب ازاي هو بيتعامل معانا الله في تواضعه تنازل وتعامل مع الانسان وجعل المعامله معه سهله جدا جدا بالعكس ربنا يعني في تواضعه بيشجع الانسان الخاطئ حتى من صفات الانسان المتضع خدوا بالكم من الجملتين دول من صفات الانسان المتضع انه لو شاف واحد قدامه عنده عشر اخطاء وحسنه واحده يركز على الحسنه وينسى الاخطاء من صفات الانسان المتكبر لو قدامه واحد عنده تسع اخطاء وحسنه واحده عشر ح- عشر حسنات وخطا واحد يركز على الخطا بتاعه الله بيعاملنا كده بيبص للحاجه الكويسه اللي فينا ويعاملنا من خلالها وينسى الحاجات الوحشه من اتضاعه يعني يغضي نظره او ي- ما يبصش على الحاجات الوحشه يبص اللي قدامه فلان او فلانه في ايه حلو بس كفايه عليا الحته دي انا ادخل اتعامل معاه من خلال الحته دي آه، المرأة السامرية آه، إنسانة عايشة في الخطية وكان مفروض حسب المنطق بتاع اليهود أن المسيح ما يتعاملش معها إطلاقا اولا دي مرأة ما كانش صح ان رجل يهودي يتعامل مع مرأة بطريقة مفتوحة ويتكلم معاها بطريقة مفتوحة ما يصحش وبعدين مرأة سامرية يعني مش كمان مش مرأة يهودية واليهود كانوا بيحتقروا السامريين ومرأة سامرية خاطئة يعني كان مفروض الثلاث اسباب دول يخلوا المسيح ما يتكلمش لو يشوفها جايه كده بالجره ياخد بعضه ويجري لو اي واحد تاني غيره ما فيهاش حاجه حلوه المسيح لقى فيها نقطه صغيره حلوه انها صادقه روح اندهي زوجك قالت انا ما عنديش زوج قال لها حسنا قلتي هذا قلتي بالصدق شوفوا التشجيع برافو عليك انت شاطره انت مش كذابه اه اللي انت قلتيه ده صادق انت ما عندكيش زوج رغم ان اللي عايشه معاه دلوقتي مش زوجك لكن شوفوا التعبير حسنا قلتي هذا قلتي بالصدق اول مره تسمع راجل يهودي وهي ست وحشه بيكلمها وبيمتدحها في نقطه صغيره جدا فتح معاها حوار فتحت قلبها ليه بدات تعترف بدات تقر لحد ما اعترفت بيه واصبحت كارثه تغاضى عن كل الاخطاء بتاعتها وكل السلبيات انها امراه وامراه سامريه وامراه خاطئه وكل الحاجات دي ما لا دخلها في حته واحده اصطادها منها برضو المراه الخاطئه اللي جت بلت رجليه بدموعها ومسحت امها بشعرها وعمل دهنت رجليه بالطيب انسانه خاطئه حتى التعبير نفسه لما سمعان يقولوا يعني يقول ده لو كان نبي كان يعلم من هذه المراه انها خاطئه يعني صفه كده زي ما يكون البلد كلها عارفه مين الست دي يعني ملهاش اسم هي هي اسمها ايه هي خاطئه هي صفتها كده لكن المسيح بص لايه بص لمحبتها وقال لسمعان بص الست دي خاطئه اه بس هي بتحبني وبتحبني اكتر منك وعشان هي بتحبني انا هغفر لها كل حاجه الحاجه الوحيده اللي حلوه فيها ان هي احبتني وخلاص انا قدام المحبه دي هدخل منها واغفر واصفح واغسل واغيرها الى انسانه قديسه يبقى الله في تعامله معانا مش بيصطاد لنا الاخطاء لو لقى فتفوته كده حلوه زاويه حلوه واحده بيفرح بيها ويخش منها ويتعامل مع الانسان من صفات الانسان المتكبر انه يفحص عن الاخطاء تقول له فلان ده مثلا كويس يقول لك كويس ايه ده بيعمل وبيعمل ويجيب لك اربع خمس ست حاجات وحشه طب مش عنده حاجات حلوه قدام الحاجه الوحشه يقول لك حلوه ايه مفيش حاجه حلوه فيه ليه لان عينه مش عايزه ان الانسان يرتفع في نظره اصل لو واحد ارتفع زيه يبقى هو هينزل شويه او هيبقى فيه اتنين تلاته في نفس المستوى والمتكبر ما يرضاش بكده الله في اتضاعه العجيب جدا علم الملائكه الاتضاع الملائكه كائنات روحانيه ساميه جدا جدا وخفيفه وقويه جدا ومحبه ومريده مش مكن مش مكن ربنا خلقه عباه بيسبحوا ده بيسبحوا ربنا بارادتهم وهم كويسين بارادتهم وبحريتهم بيعبدوا ربنا لكن الكتاب المقدس يقول عليهم ايه هذه الارواح الساميه جدا والقويه جدا جميعهم ارواح ايه خادمه مرسله لايه للخدمه لاجل عتيدنا دارس الخلاص كلهم خدام خدام لينا يعني الملائكه في اتضاعهم هم في وجود ربنا على طول وشايفين ربنا بيتعامل معاهم ازاي وبيتأملوا في صفات الله فهم برضو معانا احنا بيتضعوا بيهتموا بينا لما يقول الكتاب المقدس السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب يعني خاطئ واحد قاعد كده في اوضته في الضلمه بيقدم بيقدم توبه لربنا على الخطيه بتاعته السماء تفرح طب انت مالك يا سماء ومال الخاطئ مالكم يا ملائكه ما انتم مشغولين بربنا ده انتم في حضره الله ومشغولين بيه قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت المجد والكرامه والعزه والتسبيحات اللي بنسمع عنها دي كلها في سفر الرؤيا. ايه اللي يشغلكم بالانسان؟ وبانسان واحد خاطي. اه ما هو ربنا انشغل بيهم. الانسان الخاطئ ده ربنا نفسه منشغل، سيدنا هم بيقولوا كده الملائكه، سيدنا وملكنا اللي احنا بنعبده مشغول بالخاطئ ده، يبقى احنا زي ما ننشغلش بيه. يبقى ربنا علم الملائكه الاتضاع، عشان كده هم بيتعاونوا معانا، رغم الفرق الكبير الروحي بيننا وبينهم. ويسرعوا الى نجدتنا ويفرحوا بتوبتنا ويشجعونا ويحافظوا تقروا في الكتاب المقدس ازاي الملائكه كانت بتحافظ على البشر زي دانيال مثلا اول ما اترمى نزل ملاك سد افواه الاسود وايام الحروب بتاعت شعب اسرائيل كان مرات ينزل ملاك ويقتل بالالافات من جيش سنحريب ويقف مع مش عارف الثلاث فتيه ويقف مش عارف مع مع النبي مثلا ايليا النبي لما هرب ووقع في الارض من قله الاكل يجي ملاك يقومه ويجيب له اكل وشرب فايه اللي بيشغل الملائكه رغم ان هم في حضره ربنا بينا الا ان هم كائنات رغم سموها لكنها كائنات متضعه جدا اتعلمت الاتضاع من مين من سيدها من ربنا نيجي احنا بينا وبين بعض المفروض بقى نعمل ايه اذا كان الملائكه فرحانين بينا والملائكه مشغولين بينا والملائكه مترصديننا ده حتى ده نلاقي في سير القديسين لما واحد كده يت- يت- اتوفى اتنيح يقول لك جاءت الملائكه واخذت روحه فرحانه فرحانه ما طول طول عمره المجاهد ده كانوا الملائكه واقفين معاه وبيسندوه دلوقتي هو انتصر فواخدينه بزفه طالعين بالسما مشغولين بيه وحاسين بيه وحاسين بدموعنا وحاسين بأننا وحاسين بمشاكلنا وبيتابعونا ومشغولين بينا رغم ان هم في حضرة الله دائما الانسان المتضع ينشغل بالاخرين الانسان المتضع يهتم بالاخرين الانسان المتضع دايما يبقى سعادته في سعاده الناس التانيين مش في مجده هو لو كان الملائكه متكبرين كانوا قالوا ملناش دعوه باهل الارض دول احنا مالنا احنا عايشين في السماء خلينا في السماء مع ربنا ما نشغلش بالنا بالمخلوقات البشريه لا ما قالوش كده جميعهم ارواح خادمه مرسله للخدمه النقطه الاخيره وده كان تامل لاحد القديسين قال ما يصحش ان انسان يقول على نفسه ان هو متضع الكائن الوحيد المتضع حقيقة هو الله وحده ليه اتضاع يعني انا املك حاجة بتاعتي واسيبها من اجل الاخرين يعني انزل انزل عن مرتبتي عن مستواي العالي انزل خطوة لتحت من اجل اي احد اخر الله هو الوحيد الذي يحق له الكرامه والله هو الوحيد الذي يملك المجد حقيقة بتاعته بتاعته وتليق بيه من صفاته وهو الوحيد اللي يملك كل شيء الحكمة والمحبة وكل حاجة نيجي للإنسان ماذا يملك الإنسان الإنسان لما اتولد كان يملك إيه إيه ولا حاجة ده حتى بيتولد عريان يعني حتى الهدوم ما يملكهاش ولما بيندفن بيملك إيه في الصندوق ولا حاجة يبقى ما بين ولا حاجة ولا حاجة يبقى كل دي ايه حاجه هو مستلفها من ربنا يعني ما اقتناش حاجه بتاعته ما خدش ما كانش حاجه بتاعته كل ده حاجه ربنا مديها له كوكيل ان كان مال ان كان علم ان كان صحه حتى ان كان قامه روحيه ربنا بيديها له كوكيل لكن هو حقيقه يملك هذا يعني يقدر يقول الحاجه دي بتاعتي انا ما يقدرش لان هو انت طب انت كنت فين لما اتولدت جبتها منين مش جبتها من اخرين لو حاجه بتاعتك كنت اتولدت بيها كنت اتولدت انت مثلا غني وما جيبك مليان فلوس او في العلم الطفل هو صغير آه، الحاجة التانية الإنسان أي حاجة بيقتنيها إن كان علم أو مال أو حتى قامة روحية أو صحة أو أي حاجة هل هو الوحيد اللي تعب في الحاجة دي ولا كم واحد تعب تاني معاه فيها كتير قوي مش كده طب يصح ان هو ينسب المجد لنفسه حتى لو هو وصل لقامة عالية جدا يعني فلنفرض انا مثلا اخدت الشهادات في العلم عالية جدا من احسن الجامعات هل يصح اني انا اشعر بان ده مجدي انا الخاص طب وانا انسى ان مين اللي صرف عليا الاب والام والمدرسين واللي ساعدوني والمدرسه يعني كم واحد تعب معايا عبال انا ما حصلت على الشهاده دي او كم واحد تعب معايا عبال ما انا اخدت المجد ده او كم واحد تعب معايا عبال انا ما كونت الثروه دي كم واحد فهل يصح ان انا اقول المجد ده بتاعي ويوم ما انا اعمل تصرف اقول انا انسان متواضع تركت ايه وانت اصلا تملك ايه واخدين بالكم عشان كده لو جينا احنا احنا بنقول القديسين متواضعين انبا انطونيوس او غيره لكن لو جيت انت سالت اي قديس من دول انت متواضع يقول لك ده انا مش متواضع متواضع في ايه سبت ايه ما سبتش حاجه يعني لما الانبا انطونيوس يقول مثلا لما تجيله الشياطين ويقول لاصغر شيطان يقول له انا اضعف من اصغركم وكان بيقصدها هو مش بي مش بيمثل هو يق- يعني في داخله هو امين في هذه المشاعر ان هو انسان ضعيف جدا ممكن اصغر شيطان لولا معونه ربنا يكعبله لكن هو مستند على معونة رغم رغم كل القداسة بتاعته لو جيت قلت له انت انسان متضع يا ام انطونيوس يقول لك لا متضع في ايه طب انا عملت ايه وسبت ايه ب- بتبذل ببذل من ايه ما هو ربنا اللي اداني الصحة هو اللي اداني الفلوس هو اللي اداني الخير هو اللي اداني العلم كان ممكن ما يدهونيش مش ممكن واحد تاني زيي بالظبط وما كانش ياخد هذه المواهب واحد تاني ما لقاش اللي يعلمه او ما لقاش اللي يصرف عليه او ما عندوش القدرات دي او يعني انا عايز اقول صح الانسان احنا مش بننكر ان هو اجتهد كان عايز اقول ان هذا المجد او هذا المال او هذه الصحه او هذا العلم لا يستطيع ان يقول ان الحاجه دي بتاعتي انا الشيء الوحيد الذي يملكه الانسان هو نفسه دي بتاعته دي اللي لو خسرها خسر كل حاجه ولو كسبها كسب كل حاجه دي فعلا يعني حاجه بتاعته هو حاجه بتاعته هو هو اللي هيسعد بيها او هو اللي هيتعاس بيها لكن كل الباقي ده يعني ايه حاجه معاره حاجه هو وكيل عليها او مكلف بيها ان هو بيتاجر بهذه الوزنات يبقى الكائن الوحيد المتضع حقا اللي ساب حقه وتنازل عن مجده اللائق به حقا وتنازل عن كرامته اللي لائقه به حقا في صفاته في جوهره هو الله لكن الانسان مهما يعمل بياخد من ربنا وبيقدم بياخد من ربنا وبيقدم يعني قناه بتوصل لكن هذا المجد ليس له هو في ذاته ربنا يعطينا روح الاتضاع احنا تاملنا ان الله في اتضاعه لم يشا ان يبقى وحده الله في اتضاعه خلق مخلوقات ساميه وما كانش خايف على مجده الله في اتضاعه كان يميل الى الغفران والصفح وليس الى الانتقام الله في اتضاعه تنازل وتعامل مع البشر بمفاهيمهم الصغيره الضعيفه جدا ودخل معاهم في معاملات وقال لهم تعالوا هلما نتحاجج يقول الرب تعالوا صلوا لي تعالوا كلموني تعالوا شوفوني انت يا رب اللي بتنزل لنا مش احنا بنطلع لك والله في اتضاعه علم الملائكه الاتضاع ربنا يعطينا هذا الاتضاع نتعلمه من صفات ربنا ونتامل فيها كتير عشان نفرح بيها له كل المجد الى الابد